بسم الله الرحمن الرحيم العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم
الفاضل والمفضول
أي, أي الإنفاق خير أأنفق على فقير ولا أنفق على طالب علم أنا أقول له أنفق على طالب علم أنفق على طالب علم تسعة وتسعين وتسعمية تسعة وتسعين من ألف طلاب العلم يستحقون أموال الزكاة يستحقون أموال الزكاة حتى لو بيمشي حاله عايز كتب وعايز مراجع والكلام ده عايز فلوس فانت برضه هتصادف فقره او مسكنه يعني هتصادف مصرف من مصارف الايه الزكاه وانا احض بشده على الانفاق على طلاب العلم بشده على الانفاق على طلاب العلم الفاضل والمفضول
الانفاق على طالب العلم افضل من الانفاق على اليتيم لان ضياع الارض اهون من ضياع اهون من ضياع السنه انتبه اليتامى اديك بتاكلهم ما انتش عارف اليتيم يطلع ايه في الاخر الفقير اديك بتاكله ما انتش عارف هيطلع في رصيدك ولا لا لكن طالب العلم لكن طالب العلم الفاضل والمفضول هتقلبه كده هتقلبه كده خلاص
مفاضلة احنا بندعو كثيرا الى النفقه على طلاب العلم وانه يجب على الامه ان تنفق على طلاب العلم وان يوقفوا من اموالهم جزءا لطلاب العلم وللنساء نصيب من المفاضلة
نحن الآن في المجتمع المسلم نعاني من قلة الداعيات إلى الله عز وجل على فقه نعاني نعاني
أسئلة متفرقة يقول سائل عندي محل لبيع الأدوات الكهربائية وأبيع فيه تلفزيون وبعض متطلباتك الأريال وأجزاء أخرى فلا ده جائز ما اعرفش يا اخوانا اللي عمالين يسالوا على تزوير الموظفين وخلاص يعني اكتب لكم فتوى واختمها يقول آه، سائل قام الإمام يوم الجمعة يعني إمام- خطب يعني بعد جلسة استراحة قام رجل يصلي ركعتين فنهاه الخطيب وقال له اجلس فهل هذا صحيح أم لا؟ آه، يسأل سائل يقول ما معنى أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة الفاضل والمفضول مجلس من مجالس العلم مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد ابن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يزيد ابن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف وهذا كما قلنا سابقا إنما يخرج على مقتضى حال المخاطر وبيسألوا أي الإسلام خير أنت تجد هذا السؤال يسأله كثير من الصحابة وكل واحد يجاب بإجابة تختلف عن إجابة الآخر فيكون كل هذه الإجابات خير وهي من الإسلام ولكن كل إجابة كانت تتنزل على مقتضى حال المخاطب وهذا هو البلاغة يعني مثلا إحنا يعني بندعو كثيرا إلى النفقة على طلاب العلم وإنه يجب على الأمة وجوبا في الجملة يعني أن تنفق على طلاب العلم وأن يوقفوا من أموالهم جزءا لطلاب العلم فلما بيأتيني واحد وأنا أدعو هذه الدعوة على الناس فقال أي الإنفاق خير هقول له على إيه على طلاب العلم واخد بالك مع أن هو الإنفاق آه، يعني جهاته كثيرة وجهاته متعددة واخد بالك طيب يقول لي طيب أنفق على فقير معدم يعني أو مثلا على يتيم ولا أنفق على طالب علم فأنا أقول له أنفق على طالب علم ما يجيش بقى ينصب لي الادله يقول لي ازاي واليتيم الفضل في الانفاق عليه كذا وكذا وكذا والفقير الفضل في كذا وكذا لا يعني هو لا ينبغي ان ينصب لي هذه الادله لانني ما يعني عملت مفاضله يعني مثلا لو قلت مثلا ان الانفاق على طالب العلم افضل من كفاله اليتيم واحد يجي يقول لي ليه جبت الكلام ده منين ما هو الدليل على ذلك واحنا عندنا في كفاله اليتيم احاديث انما في كفاله طالب العلم ما عندناش احاديث خلاص يبقى انا ما بعملش مفاضله وقد يعني ياتي الزمان الذي يجعل المرء فيه الانفاق على طالب العلم افضل من الانفاق على اليتيم لما يكون بقى حدودنا مستباحه وفي هجوم كاسح على السنه وانت شايف ان السنه بهذا الوضع هيحصل نوع من التدمير او كسر الجدار الواقي اللي بيحدث ما بين هؤلاء الفساق وما بين سنة النبي عليه الصلاة والسلام يبقى هذا يكون بمنزلة شراء السلاح بل هو أعظم من شراء السلاح لأن ضياع الأرض أهون من ضياع السنة إذا كان العلماء يوجبون على الجماهير التسليح يعني الإمام لو نظر في خزانة الدولة فلم يجد مالا كافيا للتسليح فإنه يفرض على الناس فرضا ويشتري السلاح من أموالهم مع أن الأصل أنه لا يحل لأحد أن يأخذ من مال المسلم إلا الزكاة وجوبا يعني خلاص الحاكم لا يجوز له أن يأخذ من أموال الناس إلا الزكاة أما باقي أموال الناس فالأصل فيها العصمة خلاص لا يحل أن إيه أن تأخذ من مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه طب لو حصل بقى هجوم على الدولة ومحتاجين سلاح يأخذ من مالك خلاص الزود عن السنة أعظم من شراء السلاح ليه لأن السنة أغلى من الأرض سنة أغلى من الأرض فإذا إحنا شفنا بقى أن في هجوم من كل مكان على السنن وكل يوم الجرايد بتطفح والمجلات بتطفح يعني شوف الأسبوع الماضي الجدع اللي هو كان بيقول لك يوم عرفة ده لم يتحدد وبتاع والقرآن ما قالوش فممكن نحج في شوال وذو القعدة والكلام ده واخد بالك استمرارا لطاقة الدماغ اللي حصلت له دي برضه ايه طلع علينا حديث موضوع في صحيح البخاري واخد بالك وهو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيل عند أم حرام بنت ملحان لأخت أم سليم وكانت تفلي رأسه كانت تفلي رأسه وكان يبيت عندها ويضع رأسه في حجرها خلاص فقال لك ان مش ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل العمليه دي وام ام حرام امراه اجنبيه بالنسبه له يبقى الحديث ده مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام لان ايه المحرمات على حسب ما اجاب الجماعه العلماء بتوع الازهر ان ايه ام حرام دي خاله النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه خلاص خاله النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعه وهذا قال به كثير من اهل العلم خلاص فقال لك يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني كان هيحصل ايه لو زود سطر في آية المحرمات وقال وخالاتكم من الرضاعة ايه اللي هيحصل يعني لو زاد النص سطر ده وكان حللنا اشكال معنى الكلام ده يبقى الحديث ده مكذوب موضوع على النبي عليه الصلاة والسلام واللي وضعه قصد ان هو يشين الرسول عليه الصلاة والسلام وانه بيحط راسه في حجر واحدة اجنبية وهي عمالة تلعب له في شعره والكلام ده الكلام ده لا احنا بننحاز للقران انحيازا كاملا وبنقف ضد المدسوسات وانا لا اعرف مدسوس بصراحه الا الرز ها الرز المدسوس ده اللي احنا نعرفه بس وما يعرفوش اصلا لا مدسوسات ولا ولا يعرفوا اي حاجه الله يهدينا واياه واخد بالك ولازم نقف ضد المدسوسات دي وننحاز للقران انحيازا كاملا طيب احنا بهذا الاعتبار ممكن بقى نعترض على القران ونقول الا يعني هو يعني كان ايه اللي هيحصل لو زادت كلمة في الآية ديت أو زاد سطر في الآية ديت أو الكلام ده هو مش ربنا سبحانه وتعالى قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم التفصيل ده راح فين؟ راح فين التفصيل ده؟ لما نقول له الحمار ليه ما بتاكلوش؟ واخد بالك؟ تعرف سنة 77 كان في مسرحية مالية القاهرة كل ما تروح تلاقي لافتة كبيرة جدا إنهم يقتلون الحمير كل ما تودي وشك في مكان تلاقي لافتة كبيرة جدا إنهم يقتلون الحمير على مسرح مش عارف البالون ولا مسرح الجمهورية ولا لا في الوقت دهوت واحد طق في دماغه في مصر الجديدة إنه يذبح الحمير وذبح واشتغل اشتغل له يجي ست سبع شهور العالم بتشتري منه وهو مش ملاحق لحد ما اتكشف ف فلما بقى بيحققوا معاه البتاع ده قال بقى ايه اللافته انهم يقتلون الحمير طقت الفكره في دماغه لما بص للايه لما بص العنوان فهذا الحمار الاهلي مش الحمار بقى الوحش حمار الوحش اللي هو لابس جلابيه شلبي المخططه دي ها حديقه الحيوان ده ممكن تاكل حمار الوحش ممكن يتاكل لكن المحرم الحمار الايه الانسي او الاهلي وشوف ال- كلمة الأهلي صفة كاشفة كلمة الأهلي يدل على إيه إن غير الأهلي لا يؤكل يعني فهذا الحمار الأهلي فين تحريمه في القرآن اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم وامسك بقى كل الأجناس اللي احنا بقى إن ما بناكلهاش أو محرم أكلها وقول له بقى هو بقى كان ايه اللي هيحصل بقى لو قعدنا نعد بقى والله على كل شيء قدير وهو محيط بالعالمين كان قال بقى حرم عليكم بقى الغراب والصقر والحدايه ومش عارف مين وكذا والفار والقط وال... وقعد يعد لنا الكلام ده هو كان ايه اللي هيحصل يعني وكل حاجه ممكن نحط هذا الاعتراض عليها فهو لما بيقول يعني كان ايه اللي يحصل لما تزيد يعني نص كده يعني كلمتين كده وخالاتكم من الرضاعه فبقول عشان كده هذا الحديث موضوع لان احنا بننحاز الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يليق بالنبي عليه الصلاه والسلام يدخل بيت واحد في غيابه ويجي على امراه اجنبيه كمان وينام في حجرها وتفلي راسه فقال لك يبقى الحديث ده مكذوب على النبي عليه الصلاه والسلام. فالمهم انه نفى نفى او كذب هذا الخبر بايه؟ بدعوى ان الخاله من الرضاعه لم تذكر في ايه المحرمات. طيب احنا بنقول برضه نكاح العمه والخاله على المرأة ما هو هذا لا يجوز أيضا هذا لا يجوز أيضا يعني معنى هذا الكلام أن هو يجيز أن ينكح الرجل العمة والخالة واخد بالك على الزوجة وإذا أجاز ذلك يبقى خرج عن الإجماع لأن في نص وفي إجماع من المسلمين أن لا يحل الرجل أن ينكح المرأة وينكح عمتها أو ينكح المرأة وينكح خالتها في نفس الوقت يعني يجمع بينهما لكن ممكن يطلق المرأة ويتجوز عمتها ممكن يطلقها ويتجوز خالتها لكن ما يجمعش بينهم الاثنين واخد بالك طب ما بمعنى هذا الكلام وقد قال الله عز وجل واحل لكم ما وراء ذلكم ان يبقى المراه ال- الواحده تزوج المراه وخالتها المراه وعمتها يبقى خرج على النص والاجماع وهذا يلزمه لا انفكاك له منه ليه لان هو لو قال لا انا امشي ديت يبقى هنمشي برضه الخاله من الايه الخاله من الرضاعه لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وإن علا وإن سفل ولذلك ما هنا تفيد العموم في موضعها وإن علا وإن سفل خلاص يعني مثلا أي واحدة محرمة من النسب زي مثلا البنت ما ينفعش تتجوز بنتها ولا بنت بنتها ولا بنت بنت بنتها وانت نازل كده خلاص ولا ابنك يتجوز اخته واخد بالك ولا بنتها ولا بنت بنتها وانت نازل خلاص كده يبقى وانت نازل وانت طالع هو ده معنى العموم الوارد في الحديث يحرم من الرضاع ما وما من صيغ العموم يحرم من النسب خلاص كده يبقى دي لو اختك من الرضاعه ما ينفعش بقى تتجوز بنتها ولا بنت بنتها وانت نازل خلاص كده وطبعا ولا امها ولا ستها وانت طالع برضه خلاص كده فاسهل حاجه عنده يكذب الخبر طيب طب ما توجد للخبر مخارج إذا كان ظاهر التعارض الأصل عند جماعة العلماء أن توجد مخارج للأخبار التي ظاهرها التعارض لأنه يستحيل يكون هناك تعارض ما بين خبرين صحيحين من كل وجه أو ما بين خبر صحيح وبين آية في كتاب الله مستحيل إنما التعارض ينشأ في ذهن المجتهد إنما في حقيقة الأمر لا يكون هناك تعارض بين الأدلة خلاص كده يعني النصوص الصحيحة معصومة من وقوع التعارض بينها لا بد أن نجد وجها من وجوه الجمع أهو ده نص واضح ده الشمس أهو مش محتاجين بقى لا يعمل لي معارضة ما بين آية وحديث لكن هي دي طبيعة أهل النفاق يجيبوا الأخبار اللي ظهرت تعارض طائشهم في بعض يقول لك شوف أهو متعارضين أهم عشان يعمل بلبلة بين جماهير المسلمين مع ان في نص في المسألة مع ان في نص في الايه في المسألة وغير حديث حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته في هذه المسألة نصا أفأحج عنه واحدة جاية تقول أبويا مات وما حجش وبتاع ولو تكلم أحج قال نعم حج عنه وفي الحديث الآخر قال حج عن أبيك واعتمر والحديث صحيح والإمام أحمد أوجب العمرة بهذا الحديث ولو مر لأنه قال حج عن أبيك واعتمر أيضا واخد بالك وهذا نص في يعني جواز أن يعتمر المرء عن أبيه لأن بعض الناس اللي ما, ما وصلوش الحديث ده بيقول لك يعني إيه يقاس العمر على الحج إذا كان يجوز أنك تحج عنه فيجوز أنك إيه أنك تعتمر عنه فيقول لك لا أصل المالكية بيقولوا إن لا تحج عن الغير تمسكا بالقرآن بالقرآن كأن بقى المتمسكين بالسنة تحللوا من القرآن وهكذا والعلماء علماؤنا زي الإمام البخاري مثلا في هذه الآية خصوصا ولا تزر وازرة وزر أخرى لما أوردها في كتاب الجنائز ووفق بينه وبين حديث من نيح عذب بما نيح عليه وهو الحديث الآخر إن الإيه الميت يعذب ببكاء أهله عليه خلاص فشوف البخاري شوف أهل العلم اللي هم بيقدروا بقى العلم حق قدره ودرسوه دراسة صحيحة يقول باب قوله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى والميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان ذلك من سنته علشان يفك التعارض الظاهري ما بين الآية والحديث ما هو لا تزر وازرة وزر أخرى يعني أنت مالكش دعوة باللي غيرك بيعمله طب واحدة لطمت وكفرت بالله وواحد لطم وكفر بالله وشق هدومه وعيط عليك وقال كل حاجة طب أنت تتعذب ليه؟ إذا كان هو عمل كده أنت مالك؟ فالبخاري قام قايل إيه؟ إذا كان ذلك من سنته قبل ما يموت قال يا جماعة أنا مش عايز أموت في طيس خلاص عيطوا عليا ويصرخوا وندبوا وعرفوا الناس أنا كنت غالي واخد بالك؟ واعملوا وخلوا وسووا يبقى ده وصى ولا لا وصى على خلاف السنة ولا لا يوم يعذب ليه لأنه هو الذي وصى يبقى كأن عمل هؤلاء من كسبه إذ كان بوصيته مش كده وده مقتضى القرآن أيضا إن الإنسان إذا كان سببا في ضلال آخر يتعذب بذنبه كمان ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم واخد بالك ليه؟ لأن هو أضل الناس يبقى حصيلة الضلال هو سبب فيه والحديث من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن في الإسلام سنة سيئة خلاص فيقوم الإمام البخاري إيه يقوم يجيب الحتة دي عشان يقول لك إن مفيش تعارض ما بين الآية وما بين الحديث كذلك في كتاب أظن البيوع أو المزارعة الحرث والمزارعة نعم أورد حديث أبي أمام أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سكة زرع في بيت قوم قال ما دخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل يعني المحراب ده هو اللي بيذل ايه؟ اللي بيذل صاحبه فيبقى دي معناها ايه؟ معنى الحديث ده انك انت ما تحرجش الارض بقى وما تتخذش المحراب طب هو هيزرع الارض ازاي؟ فيقوم بعض الناس وحصل انه انكر الحديث ده هو وكتب مقاله في مجله العربي وقال لك حديث موضوع في صحيح البخاري ومكذوب من الاسرائيليات بان هو بيحض على عدم زراعه الارض وان احنا كده نفضل نمد ايدينا للايه للكفره ونفضل نجيب القمح من عند الكفره وقعد بقى يطبل في المساله دي طب يا اخويا انتوا عندكم المحاريت والهندسه وكل حاجه وبرضه بتمد ايديكم للكفره ده انا حليت المشكله ما انتوا بتاخدوا برضه الرغيف بتاعكم برضه من الكفره لحد النهارده هو عمي عن تبويب البخاري عن الحديث البخاري ايه قال باب استخدام آلة الزرع وما يخشى من مجاوزة الحد في ذلك يقوم بقى ربنا يعميه عشان ما يشوفش ايه من مجاوزة الحد في ذلك لان هو اذا جاوز الحد في استخدام آلة الزرع وقعد يحرد بقى ويزرع ويقلع والكلام ده هيحصل له حاجة من اثنين يا اما بقى ينكب على الدنيا وينسى بقى الاخرة وينسى العمل لله والكلام ده هو وساعتها هيدخل فين هيدخل النار واخد بالك وربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته مفيش خزي اعظم من كده ومفيش ذل اعظم من ان الانسان يدخل النار خلاص او ان هو يقع تحت طائله الجمعيه التعاونيه الزراعيه المهلبيه الملوخيه واخد بالك وحصل تعرفين قبل ما يأمموا زراعه الرز يعني مثلا محوالي خمس سنين بس كان الفلاح مطالب ان هو يورد طن ونص عن الفدان للجمعيه الزراعيه غصب عنه واظن كان 2 طن كمان مش طن ونص خلاص ياخد منه الطن مثلا ب 300 جنيه في حين ان الطن بيباع بره ب 400 و500 طيب أنا زرعت وربنا سبحانه وتعالى لم يأذن والرز ما طلعش أعمل إيه؟ قال لك اشتري ب 500 وورد لنا ب 300 طب وآكل إيه؟ طول السنة أنا وعيالي مش مهم كل زلط اشحت البنوك مفتوحة بضمان ميدان التحرير بضمان أي حاجة اتصرف لكن لابد يتورد لجمعية زراعية إيه؟ 2 طن خلاص؟ إذا الواحد ورد 2 طن إلا 5 كيلو يروحوا له في الفجر ويقبضوا عليه ويتحطوا كانت آخر بهدلة يبقى ده ذل ولا لأ؟ ها؟ يبقى الموظفين كانوا محترمين وكويسين ولا لا والفلاحين هم اللي مضروب عليهم مضروب عليهم الايه الذل يبقى كان استخدام المحلات في المساله دي دخل صاحبه في الذل والمهانه ولا لا دخل صاحبه في الذل والمهانه يبقى اذا هو سيقع في الذل على الوجهين خلاص اما انه يتجاوز الحد ويترك عمل الاخره ويدخل النار واما انه هو يقع تحت الايه تحت طائله الجبايه والكلام ده هو يبقى الإمام البخاري لما يقول ومجاوزة الحد في ذلك عشان ما يجيش واحد ينصب التعارض ما بين هذا الحديث وما بين الحديث الآخر من زرع زرعا فأكل منه طير أو إنسان أو أي حيوان مش كده؟ واخد بالك ومن أحيا أرضا مواتا فهي له طب هيحيي إزاي إذا كنت أنت بتقول له ما تستخدمش المحرات فعشان ما يفك التعارض الظاهري يقوم يحط الإيه؟ مثل هذه الكلمة في التبويب عشان يفك المسألة لكن ربنا سبحانه وتعالى ابتلى المسلمين بعالم عندهم عشاء مش عشاء اكل يعني هو طبعا عندهم اكل لان حياتهم كلها كده عندهم عشاء واخد لا يبصرون وعمى نسال الله السلام فيقوم بقى يجيب الايه الاحاديث والايات ويعمل ايه التعارض بينها لا اهل العلم لهم مسالك اذا صح الحديث اولا فاحنا بنقول لهم الاول حديث يرويه مالك ابن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك يا اولاد الذين انس بن مالك هشوف اسناد ثلاثي ثلاثي يعني لو حبيت تغزو به اي موقع هتدخله مالك ابن انس عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك مين اللي اتكلم في الاسناد ده ويجي يقول لك وهذا مكذوب واخد بالك احنا الاول بنقول له اسناد شامخ كالشمس اهو طيب ظاهر التعارض ابتدي اسلك بقى مئة وجه ذكرها العلماء للتوفيق ما بين النصوص التي ظاهرها التعارض مئة وجه قل لي بقى نصين ممكن يختلفوا من مئة وجه مش ممكن يتفقوا ولا وجه واحد في الأوجه دي كلها هذا مستحيل يا أخوان مستحيل واخد بالك فابن عبد البر رحمه الله قال كما يقول أهل العلم الخبر صحيح لا ريب فيه ولم ترى هتقلبه كده هتقلبه كده رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما حرم الله خلاص يبقى انت عايز تقول انها خالته خلاص عايز تقول ان هذا من خصوصياتي خلاص واخد بالك وهذا الحديث مما يحتج به من يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما لكل نساء الام فالمهم ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان في كلامه ينزل الكلام على مقتضى حال صاحبه فاحنا بقى لما بنقول طالب العلم والانفاق على طالب العلم والكلام ده ممكن انا اقول لك لا بلاش تنفق على اليتامى وانفق على طلاب العلم ليه لان احنا عايزين فرسان عايزين نبني الخط الاول تعرف في اي حرب مثلا زي حرب رمضان اهم حاجه عملوها حائط الصواريخ احنا عايزين نعمل حائط كمان الحائط ده مش عايزين يبقى ما بين الجندي والجندي كيلو عايزين يبقى الجندي شايف اخوه يعني بين كل واحد واحد مترين كده بحيث ان اي واحد من هؤلاء المعتدين عايز يغزو من خلال الحدود يستطيع الايه القبض عليه فانا محتاج دول كلهم اليتامى اديك بتاكله ما انتش عارف اليتيم يطلع ايه في الاخر الفقير اديك بتاكله ما انتش عارف هيطلع في رصيدك ولا لا لكن طالب العلم اللي انت بقى بتؤسسه انت بتاخذ عليه العهد والميثاق ان هو يوقف نفسه وحياته على الذود عن دين الله تبارك وتعالى وانت تصرف عليه طول ما انت حي وانا بقول لك انفق عليه من اموال الزكاه من اموال الزكاه تسعة وتسعين وتسعمية تسعة وتسعين من ألف من طلاب العلم يستحقون أموال الزكاة لأنهم يا فقراء يا مساكين يا فقراء يا مساكين حتى لو بيمشي حاله عايز كتب وعايز مراجع والكلام ده عايز فلوس خلاص فانت برضه هتصادف فقر او مسكنه يعني هتصادف مصرف من مصارف الايه الزكاه يبقى لما تيجي تقول لي وانا احض بشده على الانفاق على طلاب العلم ما يجيش واحد يقول الله هو ايه الدليل بتاعه في المساله ديت عايزين نص بقى نص مباشر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انفقوا على طلاب العلم لا مش محتاجين نص مباشر فانا نزلت الكلام على واقعه خلاص نزلت الكلام على واقعه كذلك كل الاحاديث التي سئل النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن اي الاسلام افضل اي الايمان افضل اي العمل افضل واخد بالك او اي الاعمال احب الى الله كلها تدخل تحت هذا الايه الباب تنزيل الكلام على مقتضى ايه على مقتضى حال المخاطب قال وتقرا السلام على من عرفت ومن لم تعرف اهو يجي واحد يقول لك ايه على من عرفت ومن لم تعرف يدخل بقى فيها اليهود والنصارى ليه يقول لك اهو الحديث مطلق ما قالكش من المسلمين خلاص يبقى في الحالة دي يجوز انك انت تلقي السلام على اليهودي على النصراني والدليل الايه الحديث ده اهو طب وبقية الاحاديث الاخرى زي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بسلام واحد يقول لك طب ما هو ثبت عن ابن عباس انه قال لو قال لي فرعون بارك الله فيك لقلت له وفيك وهذا صحيح عن ابن عباس وتأول قول الله تعالى وقولوا للناس حسنا خلاص قال لك قولوا للناس حسنا قال لك الناس لفظ عام يشمل كل الخلق وقولوا للناس حسنا فلو فرعون قال له بارك الله فيك لقال له ايه وفيك ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العله من النهي نهي ان تبدا اليهود والنصارى بالسلام فقال ان اليهود اذا يعني سلموا يقولون السام عليكم فقولوا ايه وعليكم طب افترض النصراني جودها جودها كده واظهر الحروف وما كلهاش فقال السلام عليكم كده وموقف لك على اللام شويه عشان ايه عشان ما تبقاش الساء تقول له ايه ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال العله اهو قال قولوا عليكم علشان هم بياكلوا الكلام فيقول لك السام عليكم اللي الموت يعني فانت تقوم مرجعها له تاني السام عليكم وعليكم انتوا كمان خلاص يبقى كان النص معلى اهو له عله يعني الحكم الحكم له عله خلاص فإذا قال النصراني السلام عليكم أو اليهودي فإيه اللي نقوله له؟ يبقى المفترض المفترض بقى على مقتضى النظر في العلة إن أنا أقول له وعليكم السلام خلاص؟ طيب وحديث لا تبدأ اليهود والنصارى بسلام فاللي أنصار هذا القول قال لك يبقى هذا الحديث يرجع إلى معنى الحديث الأول لأن العلة مذكورة في الإيه؟ في الحديث الثاني انهم يقولون السام عليكم خلاص يبقى الحديث ده لا تبدا له النصارى بالسلام ليه اصلهم بيقولوا ايه السام عليكم ينبغي ان الحديث المطلق ده هو يرجع الى الحديث المقيد اللي فيه عله احنا بنقول لا ما يرجعش واخد بالك وهيفضل برضو الحديث الاول حكمه كما هو ان اليهودي او النصراني اذا القى عليك السلام لا تزد على قولك وعليكم ليه لأن إلقاء السلام معناه إعطاء الأمان خلاص والنبي عليه الصلاة والسلام جعل من أغدر الناس من سلم على رجل ثم قتله ده من أغدر الناس يعني معنى السلام عليكم يعني يعني لن ينالك مني أذى فازاي تأمنه وبعدين تغدر به وتقتله خلاص كده طيب إذا كان هذا هو معنى السلام فمن الذي يأمن غدر اليهود أو النصراني مين اللي يأمن غدرهم غدرهم قائم أنا لا أستطيع أن أقول له السلام عليكم أو أقول له وعليكم السلام وهذا الرجل من طبيعته الغدر بي وهو عدو أصيل عداوته لا تتخلف أبدا ممكن يداريها واخد تلاقي واحد نصراني مسلمين جايبين واحد نصراني يشتغل كل شويه لما يتكلم يقول طب صلي على النبي يقول لك شوف يا اخي بقول لك صلي على النبي اهو واخد بالك ويغتر بالمساله دي او ان هو يعاملك كويس يقول لك شوف يا اخي النصارى بيتعاملوا ازاي بيتعاملوا منتهى الاحترام وناس امناء ولا بيخدعونا ولا بياكلونا ولا مش عارف ايه ويقعد يعدد لك الايه المآثر بتاعت النصارى هذا عدو لدود لك لكن ما عندوش فرصة ان هو يدخل عليك ويذبحك ويقتلك والكلام ده فما يؤمنك انك اذا قلت له وعليكم السلام ان يغدر بك ولذلك هتبقى تفضل وعليكم على طول واخد بالك هذا ارجح مذهبي اهل العلم في المسألة ان اليهودي او النصراني لا يزاد في الرد عليه على ان تقول ايه وعليكم فهنا بقى وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف بدلالة المفهوم والنظر في السياق ينبغي أن يضاف إلى هذا من المسلمين خلاص يبقى تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف من المسلمين ليه؟ لأن السياق يدل عليه وإن احنا عرفنا الكلام ده بإيه؟ بضميمة النصوص الأخرى كما ذكرنا مرارا ونذكر ولا نزال إن شاء الله نذكر كلما جاءت المناسبة في درس من الدروس أنه لا ينبغي أن يؤخذ الحكم الشرعي من نص واحد بل لابد لمن أراد أن يؤسس حكما شرعيا أن ينظر في جملة الأدلة من القرآن والسنة ثم يوفق بينها يوفق بينها يحمل بقى المطلق على المقيد والخاص على العام والمجمل على المبين وهكذا وينظر في الناسخ والمنسوخ ويخرج بالحكم اي نعم والله اعلم يسأل سائل يقول يعني كيف يفرق المرء بين البلاء الواقع به إن كان هذا البلاء لرفع الدرجات أو للعقوبة ما أحد يستطيع أبدا أن يقول هذا البلاء لرفع الدرجات أو أو إن هو تعذيب لصاحبه أبدا ليه لأن هذا إنما يختص بمعرفته رب العالمين ومن أطلعه رب العالمين على مثل هذا الحكم زي الرسل زي الرسل لكن حسن الظن في الله وسوء الظن في النفس يقتضي ان الانسان يعتقد ان هذا البلاء انما هو بذنب وان الله تبارك وتعالى لا يعاقبه الا وقد اجرم في حق نفسه او في حق الله تبارك وتعالى واخد بالك يكون ده حافز له ان يجود عمله لان هو اذا قال هذا البلاء لرفع الدرجات والكلام ده هو ربما ركن انما مين بقى اللي ممكن يقول له هذا الكلام احد اهل العلم ويقول له لعل وربما وانما يقول الانسان هذا او ذاك يعني بالنظر الى حال المبتلى يعني اذا كان المبتلى ممن يعني ظهر عليه الياس والقنوط وخلاص فاضل شويه وينتحر تقوم تقول له ايه ان البلاء يعني بيرفع الدرجات وتجيب له الاحاديث اللي فيها ان ربنا سبحانه وتعالى بيرفع درجات الانسان بالبلاء والكلام ده يقوم ايه يقوم يدب الامل اليه مره اخرى لكن هو خلاص فاضل شويه ينتحر تقول له تستاهل ده انت انت عايش لحد دلوقتي كمان ده كان المفروض ربنا ياخدك من زمان والكلام ده على طول كان لا المفروض انت ترحمه اذا كان يائس تدي له احاديث الايه الامل اذا كان رجل شايفه كده متكل على العمل او فاكر نفسه يعني واصل ده تقوم تخوفه يبقى اذا الانسان المتكلم انما يتكلم بلعل وربما يعني لا يجوز لاحد ان يجزم ان هذا البلاء لرفع الدرجات حتى لو كان المبتلى من ارفع الناس ومن اعلم الناس ما ينبغي أن يقال له أنت فلان الفلاني والعالم الفلاني أو العابد الفلاني وهذا لرفع درجاتك ولتتم لك الولاية والكلام ده ما يجوز أبدا حتى لو كان فاضلا يقول سائل عندي محل لبيع الأدوات الكهربائية وأبيع فيه تلفزيون وبعض متطلباتك الإريال وأجزاء أخرى فهذا جائز لا لا يجوز لك أن تبيع التلفزيون ولا تبيع الإريال ولا الأشياء التي تعين العصاة على النظر بقى إلى ما حرم الله تبارك وتعالى والتلفزيون حرام اقتناء حرام اقتناء حرام مش بقى يقول لي أصل ده إزاز وبلاستيك وعدة والأصل في الأشياء الإباحة والكلام ده لا الأصل في الأشياء الإباحة صحيح لكن الأصل في الفرجة الأباحة ها الأصل في الفرجة الأباحة يعني ده لا يجوز لمسلم انه ينظر للتلفزيون ويقعد يشوف المراه وهي متزينه والاعلانات والتمثيليات والكلام ده هذا كله لا يجوز يبقى انت بقى تنأى بنفسك عن يعني ان تعين هؤلاء الناس على ان يروا ما حرم الله ليه لان انت كفايه عليك ذنوبك كفايه عليك ذنوبك اللي انت بترتكبها شخصيا مش هتيجي بقى تروح بقى تبيع التلفزيون وتبيع الاري علشان هم يتفرجوا ويرصوا عليك يعني يحطوا في الحساب على طول لا أسأل الله أن يعافينا وإياكم التلفزيون ده ألعن من الجرم وألعن من السرطان والله يا اخوانا العن من الجرب يعني لو انسان اجرب وعمال يحك لحد ما ينزل دم هذا اهون من ان يبتلى المرء بالتلفزيون لان التلفزيون بيقتل دينك ويقتل نخوتك ما بيخليش اللي بيتفرج عليه راجل معلش ما تزعلوش مني انا ما اقصدش حد بعينه يعني واخد بالك ليه بتقتل عنده النخوه لما يكون مسلسل قدامك ولد خطف بنت ولا راح من ورا ظهر ابوها واتجوزها بدعوى الحب والمش عارف ايه والكلام وانت بتتفرج وبعدين اتقطع المسلسل على اكشن مرعب كده فانت بتستنى بقى الحلقه الجايه عشان تشوف البوليس قبض على دول ولا لا ولا مش عارف ايه والكلام ده وقلبك مع ال مع الواد اللي خطف البيت لو هيقبضوا عليه ولو هرب تحس انك انت مستريح الكلام ده الكلام ده لا اقوله الكلام ده موجود عند الناس كلها موجود عند الناس كلها عندهم نوع من التعاطف الكلام ده لو حصل لبنتك انت ما ترضاش بهذا الكلام يبقى بنتك انت مربيها وتعبان عليها ويجي واحد يسلب منك الولايه بغير وجه حق يسلب منك الولايه ويديها لاي حد لا تعب فيه ولا رباها ولا عانى ولا ولا ولا الى اخره واخد بالك وروح يتجوزها عرفي زي ما حصل في الجامعات والمدارس الان 300 ألف حالة زواج عرفي و12 ألف ولد ثمرة هذا الزواج العرفي اللي هو زنا مش لاقيين لهم آباء 12 ألف ولد و300 ألف حالة زواج عرفي آدي الأب اللي عمال يأكل ويشرب وخلي بنته تقعد تتفرج على التلفزيون وأنت القدوة بتاع البنت وأنت المثل الأعلى لما تشوفك قاعد تتفرج والبنت والولد عمالين يتبادلوا كشكول المحاضرات وطالعين على النيل وقاعدين على الكافيتيريا والكلام ده وعمالين ياكلوا ويشربوا وانت عمال تتفرج وبتاع وممكن يكون له تعليق واخد بالك يكون له تعليق ال- الولد مكافئ عمال يشيل انبوبه البوتاجاز يطلعها الدور العاشر والبت م- ولاد زوات والحب جمعهم يقوم الاب الغافل يعلق يقول ايه شوف شوف علشان الولد غلبان مش راضي يجوزه هل هو الولد ده اتفقر آه، بطبيعته ولا الفقر ده هو اللي اختاره شوف الواد المكافح ده انا لو طلعت بالانبوبه الدور الاولاني بقعد اشحر ساعتين شوف الواد طلع الدور العاشر يا مغفل ايش عرفك انه طلع اهو ايش عرفك انه طلع مش واحد عمال يصور قام البعيد واقف في اي دور وقال لك ان ده الدور العاشر وقام ماسك الانبوبه رافعها القط يا جدع لقط الصوره خلاص حط الانبوبه حطينا الانبوبه ايش عرفك بانه طلع الدور العاشر يا اخي شوف الكلام وقوم بقى هو يعلق التعليق ده بنته تسمع الكلام ده. وان الاب يعني بيثني على الولد والولد مكافح والكلام ده يقوم يتقدم لبنته برضه ولد مكافح من اياه واخد بالك وبرضه يتقدم لها وبتاع والكلام ده. وهي تقول ابويا انا ما انسالوش التعليق اللي كان عمل كذا وخلى كذا وسوى كذا ويغريها سكوت الاب وتعليق الاب انها تعمل القصه دي مع الولد وتحصل نفس القصه والمهرجان تلفزيون ايه اللي الناس حاطاه في البيوت هذا ملعون هذا الجهاز ملعون ملعون الانسان اهو لو اصيب بمرض سرطان ولا جرب ولا حاجه او في الاخر اذا كان مؤمن يا اخي لعل درجاته بترتفع لعل سيئات في الاخر هيموت ان شاء الله حتى يعيش ألف سنه سيموت في النهايه فخلاص يعني المساله دي كلها من اقدار الله تبارك وتعالى ولا يسعى المرء الا الرضا بقضاء الله عز وجل لكن يحط الجهاز ده هو اللي بيقتل في الرجل النخوه ويقتل في الرجل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فهذا لا يحل ربنا يهدي المسلمين آه، يسأل سال يقول آه، لماذا قطعنا بضعف الحديث المرسل مع ان الساقط صحابي والصحابه كلهم عدول لا يا اخي مين قال ان المرسل الساقط فيه صحابي لو كان الساقط صحابي ونحن على يقين ان الساقط صحابي ما ضعفناه لكن اشكال المرسل ان ممكن يكون ساقط مع الصحابي واحد اخر ليس بصحابي عشان كده غلط لما تيجي تعرف المرسل تقول المرسل هو ما سقط منه الصحابي غلط التعريف ده غلط لا تقل المرسل ما سقط منه الصحابي لكن المرسل أن تقول ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فممكن التابعي يروي عن تابعي عن تابعي عن صحابي وممكن يكون في أربعة من التابعين في نسق واحد قبل ذكر الصحابي في الإسناد فالمسألة لو كانت الصحابي فقط ولا سقط واحنا متأكدين ما كناش ضعفنا الإسناد خلاص فهو العلة من هنا واحد بيقول يعني ان الصياد ضرب حمامة ببندقية فوقعت ولز ما زال فيها الروح انما وقعت في نهر وبعدين غرقت يعني ماتت واخد بالك فهو لا يدري اهي غرقت بسبب الماء ولا ماتت بسبب الرصاصة يعني ماتت بسبب الماء او الرصاصة الاصل في اللحوم الايه الحرمة الاصل في اللحوم الحرمة واخد بالك فانت اذا ما كنتش بقى متاكد ده قتل بسبب الغرق ولا قتل بسبب الرصاص يبقى انت لا تاكله خلاص الا اذا سميت بقى على الرصاصه وارسلت كلبك المعلم فاتى بالايه اتى بال... بال... بالحمامه دي فانت ما انتش عارف بقى ماتت بسبب ان الكلب مسكها باسنانه مثلا ولا ماتت بسبب الرصاصه انت مرخص لك في صيد الكلب خصوصا يرخص لك في صيد الكلب خصوصا بيقول سائل قام الإمام يوم الجمعة يعني خطب يعني بعد جلسة استراحة قام رجل يصلي ركعتين فنهاه الخطيب وقال له اجلس فهل هذا صحيح أم لا طبعا صحيح طبعا صحيح لا يجوز للمسلم أن يستأنف صلاة بعد جلوسه يوم الجمعة إنما محل الصلاة فقط إذا كان آتيا من خارج ولم يصلي فحينئذ يشرع له أن يصلي ركعتين يسأل سائل يقول ما معنى أن القرآن مهيمن على الكتب السابقة مهيمن يعني كل هذه الكتب ترد إليه كل هذه الكتب ترد إليه الهيمنة السيطرة واخد بالك يعني كل ما في هذه الكتب ترد إلى القرآن المجيد يعني يصير هو إيه الحكم والفيصل بينها معرفش يا إخواننا اللي عمالين يسألوا على تزوير الموظفين وال... انتوا خلاص يعني أكتب لكم فتوى وأختمها وأحطها لكم في الجامع هنا ما احنا اتكلمنا في المسائل دي كثيرا ونرتب الموظفين ومش عارف ايه والكلام دهوت ومديري في العمل انا الذي اعتقد في هذه المساله ما قلته مرارا اذا كان المدير المدير هو الذي اذن للموظف فجائز للموظف ان ينصرف خلاص هو هذا ما اعتقده ليه لان هذا المدير معه توكيل رسمي من رئيس الجمهوريه خلاص ان هو يكون بمثابه رئيس الجمهوريه في مكانه هو اللي بيدي حوافز هو اللي بيدي خصومات هو اللي بينقل هنا وودي هنا والكلام ده فإذا يعني المدير أعطى لهذا الموظف إذن بالانصراف أو الكلام ده هذا جائز هذا جائز يعني المدير فعل ما يحل له يبقى السؤال مش سؤال الموظف السؤال يبقى لمين بقى للمدير بقى نفسه واخد بالك احنا بقى نقول للمدير هو اللي يسال بقى يقول انا بدي اذن للموظفين والى اخره لمصلحه العمل ويشرح القصه هل يجوز ان انا ادي نقوم نستفصل معاه ونمشي معاه طب انت بتدي لهم اذن ليه وعشان ايه قال لك والله انت عارف الموظفين كلهم بيهنبقوا ومفيش حد بيأدي شغله واخد بالك وانا عايز العمل وعايز الشغل فانا لما بريحه بريح الجمهور وبيأدي العمل على اكمل وجه والكلام ده هو تقدم السبت تلاقي الحد فده كله لمصلحه العمل اقول له بارك الله فيك تقد خلاص ليه؟ لأنه برضه شغال لمصلحة العمل، ما هو ده تجويد أهو. تجويد لمصلحة العمل، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام مش نهى أن يقام الحد على المسلم في أرض العدو. ليه؟ لمصلحة المسلم. ليه لمصلحة المسلم؟ ليه؟ خشية أن تأخذه الحمية وهو متاخم لأرض العدو إنه يفر ويروح عند الأعداء. ضربناه على قطعنا له إيده ويقول بقى كده تعملوها فيا وهم إيه؟ ما احنا الحدود جنب بعضها وقوم طالع ورايح هناك لا هنخليه بقى لما يرجع لبيته وداره ويبقى يعني ما فيش خوف عليه انه يفر الى ارض العدو وحميه والكلام ده وبعدين نقيم عليه الايه الحد خلاص انت نفسك بتبقى اب ومعروف ان انت مسؤول عن ايه عن ابنائك وعمن تعول بتلاقي ابنك بيشرب سجاير كده وهو ماشي في حركه وما خدش باله منك واخد بالك طب ده حرام ولا لا حرام ده منكر ولا لا منكر انت كراعي المفروض تنهاه ولا لا هتنهاه لكن لو جيت دخلت للولد كده واخد بالك هينكر اللي مش عارف ايه ويعمل وبتاع وانت عارف ابنك كويس وحافظه ان هو من النوع العنيد وان ممكن يعمل اللي مش عارف ايه والقصه لو مسكته خبطته قلم في الشارع ونديته تعالى يا ولد وضربته لا انت بقى اجلت القصه دي لحد بقى ما خدته في فسحه ومش عارف عملت له ايه لفيت ودرت يا ابني والحكايه والروايه وبتاع وانت عارف مفتاح ابنك ازاي ما يجيش واحد يقول لك ازاي انت تركت المنكر والواد عمال يدخن وانت شايفه وبتاع وما انتصرتش لحق الله في مش عارف ايه لا يعني اذا مساله مراعاه بقى تجويد العمل والمصلحه دي كلها عباره عن اشياء تؤثر في الفتوى تؤثر في الفتوى فالذي يعني اراه في المساله ان المساله كلها مربوطه بالمدير مربوطه بالمدير مش بالموظف الموظف إذا استأذن من المدير فهذا جائز له ومرتبه حلال ولا بأس بذلك لا سيما في الوضع بتاعنا وإحنا يعني لو هنقول الفتوى دي ممكن تتغير بنقول إن هي أشد ما تكون انطباقا على الوضع الحالي لحد بقى ما يفك القطاع العام خالص وما يبقاش في قطاع عام ويبقى في قطاع خاص واخد بالك وأظن طبعا القطاع الخاص خلاص يعني آه، صاحب العمل هو الرئيس فأنا أرجو بقى ما فيش حد من إخواننا يكتب لي الإيه يكتب لي السؤال ده تاني يقول سائل قال الإمام الذهبي في السير بعدما ذكر محمد ابن رمح مش رميح اللي كاتب رمح وذكر عدالته وحفظه وإتقانه لا أدري لماذا لم يخرجه البخاري أصل إحنا كما قلنا قبل ذلك إن مسألة التخريج للراوي هذه مسألة اجتهاد هذه مسألة اجتهاد طيب هو ليه مسلم رحمه الله لم يخرج شيئا لعكرمة مولى ابن عباس ايه اللي في عكرمة يعني اجتهاد من مسلم طب ليه مسلم لم يخرج للبخاري نفسه شيخه الأثير واللي دخل مسلم مع محمد بن يحيى الذولي في مصادمة مباشرة بسبب البخاري ليه مسلم ما خرجش للبخاري حاجة في صحيحه ليه مسلم ما خرجش لمحمد بن يحيى الذهلي في صحيحه مسألة ليه ما خرجش دي مسألة اجتهاد إن البخاري رحمه الله عنده من شيوخ المصريين من هم أعلى من محمد بن رمح مثلا واخد بالك فاستغنى عن محمد بن رمح وعنده 10 15 واحد من المصريين قال لك خلاص بلاش محمد بن رمح ولأنه كان بينتقي أحاديث صحيح فمسألة ليه ما خرجش أو ليه خرج دي مسألة بترجع إلى تقييم وتقدير الإمام المجتهد سائل يقول أصبحنا لا نميز بين المسلمين والنصارى فهل يعني نسلم على من عرفنا ومن لم نعرف ما هذه من من المشاكل اللي احنا ذكرناها ان دي من سلبيات حلق اللحية سلبيات حلق اللحية ان الحليق ما تعرفش تقول ده نصراني ولا مسلم بسبب اختلاط الازياء كمان بسبب اختلاط الازياء كله بيلبس زي بعض كله شبه بعض لكن لو الانسان ملتحي يبقى خلاص هذا يميز كانه رافع البطاقه يعني الهويه بتاعته واخد بالك فانت بقى يعني المساله دي تخضع بقى ليه للنظر بقى اذا لقيت واحد حليقه في وشه علامه صلاه واخد بالك مثلا ايه اسلم عليه واخد بالك لقيته مبتلى برضه بان في ايده سبحه والكلام دوت عادي يعني ان النصارى ما بيشتروش السبحه يعني فيما اعلم وان كان اصل السبحه من الهندوس جماعه عباد البقر هم اللي ابتدعوا السبحه والطرق الصوفيه اخذت البدعه ديت وحطتها عندنا في الايه في المسلمين يعني قد يظهر لك ان ده مسلم بقرينه من القرائن او بشكل من الاشكال لكن بكل اسف هي مشكله فعلا هي مشكله سؤال حول الوسائل إلى دعوة الله سبحانه وتعالى فبعض الدعاة يرون جواز المنفذة من أجل مصلحة أو من أجل تقديم دعوة الله تبارك وتعالى مثل الاختلاط بالجامعات أو مصافحة المرأة لأجل نقدم لها الدعوة وندعوها إلى الله سبحانه وتعالى أو أن نجعل لبعض بنات المسلمين معسكرا حتى يصيروا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى ولو أدى ذلك أن يقع الإنسان في محظور واستدلوا بكلام للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في كتابه المسلمون العمل السياسي صفحة 65 قال فلو فرضنا جدلا أن ممارسة بعض الأساليب والوسائل الحديثة للدعوة كالجمعية والحزب والنظافة والوظيفة الحكومية ونحو ذلك لا بد فيها من ارتكاب بعض المحرمات فهل يترك ذلك من أجل هذه المحرمات وبالتالي يكون الفساد أعظم والشرك أكبر ويستولى على أمور المسلمين ومؤسساتهم وأحزابهم ونقاباتهم ووظائفهم وأعمالهم أعداء الدين لا شك أننا إن رجعنا إلى نصوص الشريعة وسياسة النبوة والخلافة الراشدة وجدنا أنه يجب دفع المفسدة العظمى بالمفسدة الغليلة وهذا من باب ارتكاب خط الضررين هذا كلام لكل أسف ليس كلاما علميا لأن ارتكاب المحظور في سبيل تحقيق بعض الواجبات من الذي قال إن ارتكاب الواجب لو سلكت طريق المحرم إليه يجوز لك شرعا بل إذا لم يستطع المرء أن يقوم بهذا الواجب إذا لم يستطع المرء أن يقوم بهذا الواجب عذر وسقط عنه لأن هذا غير داخل في حد الاستطاعة
فدخول النقابات أو دخول البرلمانات إذا كانوا يرونها واجبة ونحن قلنا ان مساله الوجوب هذه مساله يعني او مساله تحقيق المصلحه من خلال البرلمانات مساله خياليه. ليس لها ظل على ارض الواقع لان الحكومات ليست مغفله حتى تترك اولئك الذين يعلنون عن برنامجهم وانهم لو تمكنوا من هذا الامر اول من سيزيلوهم من الطريق هي الحكومه نفسها. فلا يتصور ان هذه الحكومه مغفله لانهم لا يعملون وحدهم انما تعمل معهم المخابرات العالمية في سبيل تثبيت هذه الحكومات لتحقيق مآربهم فهل يتصور هنا أن دخول مثل هذه النقابات جائز ولو ارتكبت أنا مثلا محرما كان أقسم على الدستور مثلا أن أحفظ الشريعة بل يقول ارتكب هذا المحرم في سبيل أن تصل إلى ذلك الواجب من الذي أوجبه أساسا أخف الضررين أخف الضررين أن أترك النقابة أم أن أشرك بالله تبارك وتعالى وأقسم بغير الله تبارك وتعالى في مقدمة دخولي البرلمان هؤلاء واهمون ولم يستفيدوا من تجارب غيرهم يعني الإخوان المسلمين منذ خمسين عاما وهم في هذا المعمعان ما حققوا شيئا مذكورا ولا تقدموا شيئا إنما كل يوم يفقدون مواقع جديدة ما استفادوا من ممن سبقهم ولا من الخطأ الذي وقعوا فيه أكن مثلا يصافح المسلم المرأة الأجنبية ويخالطها من أجل أن يدعوها لا شك أن دعوة المرأة أمر مهم لكن لا أستطيع أن أدخل على هذه المجتمعات المنحلة إلا إذا تركت بعض ديني وهذا البعض كما قلنا يرتكب المرء محرمات دعوة هؤلاء بأعيانهم ليست بواجبة عليك أنت غير مكلف أن تدخل إلى بيوت الناس حتى تدعوهم إلى الإسلام لكن أنت مأمور باجتناب المحرمات مع أن الدعوة في جملتها واجبة وهؤلاء الناس أنا قد يظهر لي أن فيهم خير لكن لا أستطيع أن أصل إليهم إلا إذا فعلت بعض المحظور كان أدخل في وسطهم وتأكل المرأة مع الرجل ويشربون الشاي مع بعض ويتضحكون وبعدين في الآخر أدعوهم هل يقال أنني في سبيل أن أنا أعلم هذه المرأة أمر دينها أو كما ورد في في فيما قل نريد داعيات مسلمات فنعمل معسكرات وبعدين المرأة تسافر من غير محرم وتقعد ثلاث أيام أو أربعة أيام في المعسكر بغير محرم هذا وهم عظيم لو كانت المعسكرات تنتج دعاة من الرجال لكنا من أوائل المفلحين لأننا شبعنا معسكرات والواقع يؤكد أن جعل المرأة داعية وهم كبير نحن الآن في المجتمع المسلم نعاني من قلة الداعيات إلى الله عز وجل على فقه نعاني لأن طبيعة النساء لا تسمح بمثل هذا العمل الشاق الذهني ودراسة الأصول ودراسة كتب الفروع دراسة متقنة والترجيح بينها هذا قلما تجد امرأة تفعل هذا ده هذا إن وجدت فهذه المرأة التي ترتكب مثل هذا المحرم بأن تسافر أكثر من ثلاثة أيام بغير محرم تذهب لتستفيد علما عينيا أم علما كفائيا علما كفائيا بطبيعة الحال لا تتعلم علما عينيا فترتكب هذا المحرم في سبيل أن تتوصل إلى ما تزعم أنها أنه من الواجبات أو أنه من الفروض عليها لا يبارك الله عز وجل لها في ذلك بل الأصل الاجتناب ليس الفعل ولذلك العلماء يقولون إذا تعارض حاضر ومبيح يقدم الحاضر لأن الأصل في العبادات المنع فجانب النهي أقوى ويدل عليه قوله صلى الله عليه واله وسلم اذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتكم عن شيء لم يقل فانتهوا ما استطعتم انما قال فانتهوا لا يجوز ان يجزا النهي لان الاوامر كثيره جدا لا تحاط فات ما استطعت لان كلها قربه انما بالنسبه لجانب النهي فلا يجوز للمسلم ان يتلكا لابد ان ينتهي فعله فهذه اوهام ويدل على انها اوهام التجارب السابقه لمن هم احسن منهم في الحركه وفي العمل السياسي. يعني هؤلاء الذين ضربنا بهم المثل انجح منهم في العمل السياسي واكثر ذكاء وعقليه في العمل السياسي ومع ذلك فشلوا. لأن هذه الحكومات التي يريدون أن يتسللوا من خلالها لا تعمل بمفردها إنما المخابرات العالمية تجتنب هذه الحكومات وتنبههم أن هؤلاء يريدون كذا ويريدون كذا بل أنا قرأت أنهم يزرعون ميكروفونات تصنت هذه المخابرات في غرفة نوم الرؤساء ومن أراد أن يستفيد ويعرف الأهوال في هذه الأجهزة فليقرأ كتاب المخابرات والعالم لسعيد الجزائري فيقولون أن هذا الرجل أن كتابه في مجلدين وكان سيكتب الثالث ولكن قتلته المخابرات الأمريكية كتاب خطير غاية الخطورة يبين أن الذين يتكلمون في السياسة وتصور أنه بمجرد ما يصدر أمر أن ينصاع الكل واهمون في ذلك وهما شديدا فلا سبيل إلى الارتفاع بدين الله تبارك وتعالى إلا بأن نتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يكون مجتمع تصور رجل تقول له أخوك مريض جوعان الشعب الفلاني يموت الشعب الفلاني آه مضروب آه تبرعات لا يعطيك شيئا من المال يشح بماله أهذا لو قلت له حي على الجهاد يعطيك روحه هذا بروحه أشح إذا أنا لابد أن أمهد هذه الأرضية لأنه لا يعقل أن آتي في هنا في الصحراء هنا في, في الجزيرة ثم أبذر البذر وانتظر أن تؤتى الثمرة لابد أن أمهد الأرض ثم أسقيها وكل هذا لا يكون إلا بالرفق لأننا لا نستطيع أكثر من هذا أما القول أنه يجوز أن نرتكب بعض المحرمات للوصول إلى الواجبات فهذا وهم عظيم جدا لا أعلم أحدا قاله ومسألة قياس المضر والمفسدة هذا خيال لأن هذا المحرم ارتكبته وهو محرم يقينا هذا الشيء الذي أريده أنا هل أستطيع أن أحققه؟ هذا ظن قد لا أستطيع أن أحققه فأكون قد بؤت بارتكاب هذا الحرام ولم أصل بتنفيذ هذا الوجه فنعوذ بالله من هذا القول في كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الفتاوى مجلد 20 يقول تحصيل أعظم المفسدتين بتفويت أدناهما فقد يجوز وقوع المفسدة هذه كالمصافحة والاختلاط شيء أدنى لهداية الخلق أو لهداية المرأة أو لهداية الأمة تحصيل أعظم المفسدتين بتوقيت أدناهما متى يقال يجوز ارتكاب أخف الضررين متى يقال متى تقال هذه العبارة إذا كان الضرران واقعان لا محالة ولا حيلة لي في اجتنابهما بل لا بد من اختيار أحدهما حينئذ يقال ارتكب أخف الضررين لكن هل أنا مجبر على أن أدعو هذه الأسرة سبحان الله إنما أمر واقع أمامي أن أنطق بكلمة الكفر أو يطير رأسي لا حيلة لي في ذلك حينئذ أرتكب أخف ضررين أتكلم بكلمة الكفر وقلبي مطمئن بالإيمان هذا معنى ارتكاب أخف ضررين فأين هذا من ذلك أسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات قام بالمونتاج والهندسة الصوتية لهذا العمل مهندس الصوت أبو رحاب قام بعمل المقدمة لهذا العمل مهندس الصوت محمد موسى مع تحيات العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com